أبكي غيومي وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في كتير من الأوقات بتجيلي أوامر من أقوام أو من أطراف أنا بحبها جدا يعني مثلا جالي أمر من والدي علشان أنا بحبه جدا فبسرعة بجري أنفذ الأمر لأن أنا بحبه سبحان الله في كتير من الأوقات الشيخ اللي علمني أو اللي رباني بيديني أمر معين أجري بسرعة أنفذ الأمر أدبا واحتراما مع هذا الشيخ ولو كنت أعرف واحد من الحكماء ما شاء الله لقوة بالله على حكمته لا يتكلم بكلمة إلا وينابيع الحكمة تتفجر من هذه الكلمة لو أمرني بأمر بسرعة بسرعة بسرعة هروح هنفذ هذا الأمر ليه بدون نقاش بدون كلام بدون جدال عارفين ليه لأن أنا أثق في حكمة هذا الرجل طيب طب ماذا لو أمرك الله ماذا لو أمرك الله كيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى إذا أمرك هل يا ترى هتنفذ زي ما نفذت مع والدك لأنك بتحبه ولا مع الشيخ بتاعك لأنك بت- مت- مؤدب معاه ومحترم معاه ولا مع الراجل الحكيم اللي انت وثقت في حكمته يا ترى كيف تتعامل مع الله إذا أمر تعالوا بسرعة قبل ما نتكلم على أحوال الناس في الأرض إزاي بيتعاملوا مع أوامر ربنا نطلع فوق في السماء علشان نشوف الملائكة كيف تتعامل مع الله إذا أمر أما الملائكة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا الكل بيخضع لأمر الله الكل بيخضع ويسارع لتنفيذ أمر الله دي الملائكة صاحب الصور منذ أن وكل بالنفخ في الصور طرفه ناظر إلى العرش ينتظر أن يؤمر لم يرتد إليه طرفه مش قادر يقفل عينيه خايف أنه يقفل عينيه ويأتي له الأمر في لحظة ما وقف العينيه فيتأخر بمقدار تغميضة عين سبحان الله سبحان الله ملائكة عرفت ربها حق معرفته ملائكة قدرت الله حق قدره فعلشان كده بسرعة كان إذا جالها الأمر بسرعة تخضع لهذا الأمر وتسارع لتنفيذ هذا الأمر وانت كيف تتعامل مع الله إذا أمر الناس دايما في الأرض على مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى على خمس مراتب نبدأ بالمرتبة الأخيرة خالص أسوأ المراتب الناس اللي دايما يجي لها أمر من ربنا افعل كذا بلاش ربا بلاش تاكل ربا بلاش تقتل بلاش تسرق بلاش تزني بلاش علاقات محرمة سبحان الله إذا جاء الأمر من الله رفعت شعار سمعنا وعصينا يا ربي يا ربي انت عارف اللي قال الكلمة دول من قبلنا صنفين صنف الأول أهل الكتاب اللي قالوا أنبيائهم وللرسل اللي أرسلوا إليهم سمعنا وعصينا كانش في أمر من الأوامر والحروم إلا ويقولوا سمعنا وعصينا تحب تكون كده الناس دي اللي ربنا غضب عليها وجعل منها القردة والخنازير وعبد الطاغوت ليه؟ كان لما بيجي لهم أمر بيقولوا سمعنا وعصينا سبحان الله المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله أمرا أو قضى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بسرعة بيعملوا إيه؟ إذا فريق منهم معرضون حاجة من اتنين تحب تكون منهم لعياذ بالله الناس اللي كفرت بالأنبياء والمرسلين وكذبت بالآيات أو المنافقين تحب تكون من كده أسأل الله ألا أكون أنا وأنت وكل المستمعين من هؤلاء الفريق الثاني الفريق الثاني اللي أول ما يجي له الأمر من الله يقول سمعنا وأقنعنا الله آه سمعنا وأقنعنا عارف يعني إيه آه، آه، آه، الربا حرام ما ينفعش تحط فلوسك في بنك ربوي ما ينفعش تقترض قرض ربوي ما ينفعش انك تكون قاعد في بلد سلو البلد انك ما ينفعش اه، تدي طين الارض ونقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادي ماذا رسول او تكون في قرية سلو القرية ان ال- الارض ما بتديش للبنت مراسها في الارض وانت تقول انا مش هدي للبنت نقول لك ده ما ينفعش هذا لا يرضي الله اكل الربا حرام آه، الميسر حرام آه، كذا حرام وانت تقول لي سمعنا واقنعنا لا لا لا لا لا, لا. المؤمن لا يقول هذا ابدا لان المؤمن دايما اسمه مسلم ومسلم معناها مستسلم اسلام معناه استسلام ازاي انا اقول لك النهارده حجاب تقولي لي اقنعني اقول لك البوضي حرام الاستيش حرام تقولي لي اقنعني لا لا البنت المسلمه المؤمنه الموحده يجي لها الامر بربنا سبحانه وتعالى تقول سمعنا واطعنا المرتبه الثانيه من مراتب الناس مع امر ربنا سبحانه وتعالى اللي تقول سمعنا واقنعنا المرتبه الثالثه مرتبه كتير جدا من الناس ممكن يكونوا قاعدين قدامي بيسمعوني المرتبة دي اللي الناس ب... كيف تتعامل مع أمر الله تقول سمعنا واستمتعنا يا سلام يا سلام على كلام الشيخ يا سلام الشيخ خبط خطب حتة خطبة يا ما أقولكش بعد كده طيب أنت نفذت لا لا لا أنا استمتعت بالكلام ديننا مش كده ولا حياتنا كده ولا ينبغي أبدا أن المؤمن والمسلم يكون حاله كده يسمع علشان يستمتع لا يسمع وما يطبقش لا يسمع وما يعملش لا النبي صلى الله عليه وسلم لا لا قبل النبي ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إنك تسمع وما تطبقش إنك تسمع للاستمتاع لا للعمل إحنا مش عايزين ده يا جماعة كفايانا كلام هذه دعوة للعمل دعوة للعمل ربنا إذا أمرك بأمر أنت هتنفذ ولا لا ربنا سبحانه وتعالى مش هيسألك انت استمتعت بالكلام ولا لا ولكن هيسألك يوم القيامة العلم اللي انت تعلمته انت عملت بيه ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من بينها عن علمه ماذا عمل به النبي قال لنا ان كل الدروس اللي سمعناها كل الخطب الرنانة اللي احنا سمعناها النبي قال لنا علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله واحد عنده فلوس ادخرها وما انفقهاش في سبيل الله ده والعياذ بالله الكنوز دي تكون سبب لعذابه يوم القيامة سبب لعذابه يوم القيامة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله عارف ان الرشوة حرام وبتاخد رشوة يا ستر يا رب يا رب سلم يا رب يا رب عافينا يا رب ما ينفعش يا جماعة فالفريق الثالث أمام أوامر ربنا سمعنا واستمتعنا الفريق الرابع اللي يا رب نكون كلنا منهم الناس اللي أول ما بتسمع أمر ربنا سبحانه وتعالى بتبادر للتطبيق سمعت أن الحجاب رغم أن كل الأسرة عندها هي من بيئة راقية جدا ومن طبقة عالية جدا كل فيها كشف الشعر ما شاء الله سمعت أن الحجاب فرض جرت بسرعة وطبقت ليه لأن هي عرفت أن مقولة المؤمنين سمعنا وأطعنا ما شاء الله عرف ان السجاير حرام بسرعة خد العلبة وكسرها ورماها ليه سمعنا وأطعنا كان زمان بيتعامل بالحرام سمعنا وأطعنا ياه يا زي الصحابة كده زي الصحابة كده حياتهم كانت في الخمر قال أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر وفي المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالمنادي ينادي إن الله قد حرم عليكم الخمر إيه اللي حصل على طول سمعنا وأطعنا اخرج يا أنس فأهرق هذه القلال ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويقول, ابن ويقول جابر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أكلت الحمر فقال فسكت النبي اليوم الثاني أكلت الحمر فسكت النبي اليوم الثالث أكلت الحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولديه اخرج فنادي في الناس إن الله قد حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية فخرج فنادى في الناس فخرج فنادى في الناس إيه اللي حصل كانت النتيجة قال فأريقت القدور وإنها لتفور باللحم سمعنا وأطعنا يا سلام يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس خاتم الذهب كل الصحابة لبسوا خواتيم الذهب خرج النبي في يوم وطلع المنبر وخلع خاتمه وطرح وقال إن الله حرم هذا على ذكور أمتي كل الصحابة فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه يا الله هي دي المقولة اللي ربنا بها أعز هؤلاء ربنا بها رفع هؤلاء ربنا ربنا بها نصر هؤلاء سمعنا وأطعنا إنك تكون مستسلم دايما لأمر الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول دي علامة إيمانك قال الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خلاص المسلم دايما مستسلم أنت مسلم إذا أنت مستسلم كيف تتعامل مع الله إذا أمر إنك تستسلم إنك تستسلم عارفين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر في القرآن وقال إن أفضل الناس على الإطلاق قال إن أفضل الناس على الإطلاق هؤلاء هم الذين استسلموا لأمر الله جاءهم الأمر من الله فاستسلموا تماما لأمر الله ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يا الله واتبع ملة إبراهيم حنيفة ممن أسلم وجهه لله أسلم وجهك لله استسلم لله جوارحك كلها مستسلمة لله جالك الأمر غض البصر من النهاردة هغض البصر ده أمر ربنا سبحانه وتعالى عارفين يا جماعة ربنا ختم الآية بإيه واتبع ملة إبراهيم حنيفة عارفين ليه لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيه ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل في كيفية تعامل المسلم مع أمر الله عارفين ربنا بيقول في سيدنا إبراهيم إيه قال الله وإبراهيم الذي وفى هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله لك النهاردة وإبراهيم الذي وفى وفى يعني إيه؟ كان وفي جدا مع الله سبحانه وتعالى ما أمره الله بأمر إلا ونفذ هذا الأمر هو ده الوفاء خليكوا أوفياء مع الله خليك وفي مع الله سبحانه وتعالى إن ربنا لما يأمرك تنفذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر يا إبراهيم خذ زوجتك ولك وضعهم في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء لا أنيس ولا جليس نفذ الأمر سيدة هاجر تقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن عباس آه الله أمرك بهذا قال لها إن الله قد أمرني بهذا ما شاء الله كيف تعامل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هذا الأمر استسلم علشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى جالك أمر بالحجاب انت هتوفي يا سلام وسعي هدومك شوية بدل الهدوم الضيقة انت هتوفي ها من النهاردة مفيش سجاير هتوفي من النهاردة مفيش معاملات محرمة هتوفي من النهاردة مفيش علاقات محرمة هتوفي من النهاردة لازم تدي لأختك ميراث هتوفي وإبراهيم الذي وفى يا إبراهيم اذبح ولدك الله ده ابني اللي جاي لي بعد عمر طويل يا رب هتنفذ يا إبراهيم قال الله فلما أسلم يا سلام استسلم لأمر الله استسلم لأمر الله هو ده المعنى يا إبراهيم اترك أرضك اترك أرض العراق واطلع على أرض الشام هتوفي يا إبراهيم أيوة هوفي كان كل ما يجي له أمر من ربنا سبحانه وتعالى يبادر لتنفيذ هذا الأمر علشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى عايزك دايما كده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كيف أتعامل مع الله إذا أمر واحد استسلم لأمر الله اتنين ارضى بأمر الله وكن على يقين ده انت من شوية قلت لي لما الحكيم أمرك وبتثق في حكمته نفذت الأمر بدون كلام فما بالك بالذي علم الحكماء الحكمة ما بالك بربنا سبحانه وتعالى أمرك بأمر بادل للتنفيذ حتى وإن كان ضد هواك كن على يقين إن ربنا لما بيأمر أمر كل الحكمة في هذا الأمر وكن على يقين إنك لما هتنفذ هتنال من الخيرات ما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى إذا جاءك الأمر من الله ماذا تصنع داوم عليه واستمر عليه حتى يعطيك الله اسمع ماذا قال الله قال الله سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لو نفذت الأمر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما يا ترى إذا كان والدك بيأمر بأمر وإنت بتنفذ لأنك بتحب فما بالك بأمر جاءك من الله سبحانه ظني أنك هتكون من الطائفة الذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه كما قال ربنا تبارك وتعالى فيتبعون أحسنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين إذا سمعوا أمرا بادروا التنفيذ وأحبوا هذا الأمر فرضي الله عنهم في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لآت